الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إخواني وأحبابي في الله يعني زي ما سمعنا كده في مواقف يوم الحساب موقف يعني خطير جدا واحنا بنسمعه يعني كل واحد فينا الله اعلم كان قلبه حالته ايه وهو بيسمع والملك ملك الملوك سبحانه وتعالى امامه عبد من عبيده عبد من عباده عيسى ابن مريم ها اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله يعني هو يعني يعني هو بس سؤال في ارض الحشر يعني يعني سبحان الله العظيم سبحان الملك الموقف يا اخوانا مليارات مليارات من قالوا ان عيسى اله واقفين ومستنيين حكم في مصيرهم فربنا سبحانه وتعالى وهو يحاسبهم وهو يسائلهم يستدعى عيسى ابن مريم عبد الله عيسى ابن مريم وامام المليارات الذين قالوا ان عيسى اله وان امه والدة الرب والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا عيسى ابن مريم يسأل قدام المليارات دول اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس دول بيقولوا ان انت اله انت قلت لهم ان انت اله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله تتوقع إجابة سيدنا عيسى تبقى إيه مهما تخيلت في موقف زي ده في يوم الحساب وكل الأعداد دي واقفة مستنية كلمة سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام متخيل الموقف اللي الجبال لا تتحمله سيدنا عيسى هيقول ايه فاذا برد عيسى ابن مريم قال سبحانك اول قبل ما يرد عن نفسه يرد عن ربه انت متخيل في موقف زي ده انت محطوط فيه يعني في محكمة مستدعى ومتهم بتهمة حكمها اعدام اقل حاجة اعدام وفي موقف رهيب ويعني موقف رهيب واول حاجة تهمك مش انك ترد عن نفسك قال سبحانك انت اجل من هذا يا رب ما كان لي ان اقول لهم ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته اسمع بقى تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك سيدنا عيسى بيقول لربنا انت يا رب تعلم حبي لك قد ايه انت يا رب تعلم انا نفسي اعبدك واطيعك قد ايه سيدنا عيسى كان ممكن يقول تعلم ما في صحيفتي يا رب صحيفتي كلها توحيد وعبادة ولكن اللي في قلب الصالحين تجاه الله لا يوجد عمل على وجه الارض يشبعه اللي في قلب المؤمن تجاه الله لا يعبر عنه عمل ابدا عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول وجدت لو اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم اعود فاقاتل فاقتل ثم اعود فاقاتل فاقتل ايه كل ده ليه لان عمر واحد ما يشبعش اللي في قلبي تجاه الله عمر واحد ما يكفيش اللي انا العبادة اللي انا نفسي اعبد ربنا بيها الواحد يعني احيانا يعني يتذكر موقف كده وقلبه يوجعه موقف قاتل الماء وهو بيموت موقف قاتل الماء وهو بيموت الواحد لما بيفتكر الموقف ده قلبه بيوجعه بحس باحساس قاتل الماء وهو رايح لارض الطاعه ونفسه يعوض كل اللي فاته ونفسه يعبد ربنا الف سنه والف سنة قليل على اللي في قلبه ويفاجئ ان الموت جه وما عادش قادر يعبد ربنا وما عادش ينفع يعبد ربنا في الدنيا احساس رهيب واحد وهو مهاجر الى الله ذبحة صدرية جلطة في القلب اي سبب من اسباب الموت المفاجئ وهو بيسقط على الارض وهو بيزحف تجاه ارض الطاعة نفسه انه يعبد ربنا نفسه ان كل معصية عصى ربنا بيها يعوضها بمليون حسنة نفسه ان كل يوم بعد عن ربنا فيه يعوضه بعمر من العبادة والطاعة ولكن قضاء الله وحكمة الله سبحانه وتعالى المؤمن يا اخواني نفسه يعبد ربنا يعني العمر ده ما يكفيهوش ان هو يعبد ربنا فيه عشان كده سيدنا زكريا وهو بيدعى ربنا في اول سوره مريم بيقول دعاء غريب جدا قال رب اني اني دي حرف توكيد هو ربنا يعني لما انا باكد لك انت شاكك في كلامي فانا بقول لك لا اتاكد طب هو ربنا يعني ما ربنا يعلم ان سيدنا زكريا صادق ده بي علماء اللغه يقول لك ده قمه الانفعال بقى إن بين ايدين ربنا قال رب اني وهن العظم مني يعني ايه وهن العظم مني تعرف لما يكون عندك عربيه وعايز تسافر بها بلد ولكن عربية مثلا 128 او سيت او حاجة كده فوانت في الطريق العربية عطلت منك فانت بتتصل تقول العربية عطلت مني انا نفسي اكمل بس خلاص العربية وقفت قال رب اني وهن العظم مني عنده 90 سنة او 100 سنة وواقف بين ايدين ربنا بعد 100 سنة عبادة بيقول له يا رب انا نفسي اعبدك ولكن ده اخر جسمي ده اخر طاقة جسد البشر وهن العظم مني والايام راحت يا رب والعمر راح واشتعل الرأس شيبا شوف كلمة اشتعل الرأس شيبا ديت يعني بيشبه الشب حريقة تعرف لما انسان يحس ان الايام راحت وكان نفسه يعبد ربنا ولكن الايام راحت كان نفسه يعمل قد كده الف مرة ولكن الايام راح شايفين يا اخوانا كلمات نبي زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كده النبي عليه الصلاة والسلام كان له يعني وسط الصحابة ناس يعرفوا اخبار الصحابة عشان يتفقدهم سمع ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم كل ليلة بالقرآن كله وكل يوم بيصوم فناداه فقال له يا عبد الله بن عمرو بن العاص خلاص صم يوما من الشهر او ثلاثة ايام من كل شهر سيدنا عبد الله بن عمرو العاص قال له ايه قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني استمتع من قوتي وشبابي يا رسول الله انا عايز استمتع بشبابي هي المتعة بالشباب الوقت مفهومها ايه المتعة بالشباب المتعة عند المؤمنين هي عبادة ربنا عشان كده لما تسمع دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا غير لما تسمع اللهم عافني في سمع اللهم عافني في بصري ان ربنا يعافي المؤمن في جوارحه دي حاجة وان ربنا يمتعه بجوارحه دي يعني يا رب خلي جوارحي في عبادتك للنهار خلي جوارحي في طاعتك ليل نهار فسيدنا عيسى بيقول لربنا تعلم ما في نفسي تعلم اني ما رغبت الا اليك ولا تمنيت الا رضاك ولا حلمت الا بالوصول اليك انا يا رب ما فيش في قلبي غيرك ولا اعلم ما في نفسك هل ربنا راضي ربنا مش راضي شايفين سيدنا عيسى وبعد كده ما قلت لهم الا ما امرتني به بعد ما قدس مولاه وبعد ما رد الاول عن مولاه امام المليارات بعد كده بدأ يدافع عن نفسه ما قلت لهم الا ما امرتني به المؤمن جواه رغبة الى الله لو وزعت على الارض كلها تفيض المؤمن جواه حب للعبادة لو وزع على الارض كله يفيض المؤمن بيحس ان العمر بتاعه ده مش كفاية عشان كده في اول سورة في القرآن سورة الفاتحة قال تعالى اياك نعبد بعدها على طول واياك ايه واياك نستعين لان المؤمن هو بيقول اياك نعبد هو بي... اياك دي يعني انت بس يا رب ما حدش غيرك ما حدش في الوجود غيرك كل ذره في قلبي هتعبد غيره النبي عليه الصلاه والسلام كان وهو راكع يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي يسجد يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وع... بيقول له يا رب ده انا كل ذره فيا بتعبدك ده انا كل ذرة فيا هتتفتت وهتنهار من الاحساس بجلالك شايفين الذكر يقول اللهم اجعل في دمي نورا في دمي خليني يا رب زي الملايكة مش لحم ودم خلي يا رب اللي يجري في عروقي نور ابقى زي الملايكة قلبي موصول بك ليل نهار دي قلوب المؤمنين يا اخوانا دي قلوب اهل معرفة الله فبيقول اياك نعبد فهو بيقولها بيستشعر سبع سماوات مليانين ملائكة بيستشعر العرش اضخم مخلوق في الكون كله بيستشعر حجاب النور اللي لو كشف الكون كله هيتحرق من جمال وجه الله وجلال وجه الله سبحانه وتعالى فهو بيعيش مع معنى اياك نعبد طب هو ال الاله اللي بهذا الجلال ده ده ده انت نفسك تعبد للنهار فتفتكر ان انت طاقتك ما تسمحش انك تعبد بالقدر اللي نفسك فيه فتقول بعدها واياك نستعين لان يا رب لو على قوتي عمري ما هقدر اعبدك بقوتي العباده اللي انا نفسي فيها فيا رب خليني اعبدك بقوتك انت مش بقوتي انا بقدرتك انت مش بقدرتي انا بمدد من عندك مش بطاقتي انا المؤمنين قلوبهم عجيبة يا اخواني المؤمنين قلوبهم من اعجب ما تكون واحوالهم من اعجب ما تكون الانسان المؤمن الموصول بالله سبحانه وتعالى يعني المفروض ان كانت كلمة الليلة عن اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى ولكن ال- يعني سبحان الله العظيم يعني ال- الايات يعني ايه ال- الايات فعلا ايات خطيره خواتيم ال- المائده واول سوره ال- واول سوره الانعام ايات مهوله ولكن بس يعني تعريف بسيط او سريع ب يعني مدخل كده لاسم الله الحسيب الحسيب شايفين ربنا سبحانه وتعالى الملك وهو بيحاسب النصارى وسيدنا عيسى واقف يسأل امام الدنيا كلها وكل النصارى شايفين مين العبد ومين الملك اهو ده الحساب هي دي يوم الحساب الله ان اعطى ادهش وان حاسب فتش ربنا لو حاسب عبد عشان كده مش كل واحد هيتحاسب زي التاني في ناس لا حساب ولا عذاب مفيش حساب اصلا مفيش حساب من الاصل طب ده ليه وفي واحد تاني يجزيهم ربهم باحسن ما كانوا يعملون يعني الطالب بيجاوب على 10 اسئله فرقه الاجابه واخد واحد بياخد 5 من 10 6 من 10 8 من 10 في الاخر بتتجمع النتيجه وياخد المتوسط يبقى ده تقديره ربنا سبحانه وتعالى يعاملك ان رضا عنك ايه اعلى اجابة جبتها تسعة من عشرة عشرة من عشرة يبقى انت تتعامل كأنك انت جايب عشرة من عشرة في كله طب يا رب انا مش طول عمري كنت مجتهد الاجتهاد ده تعامل باحسن فترة كنت مجتهد فيه احسن ما كانوا يعملون وفي واحد تاني والعياذ بالله هيحاسب على النقير والقطمير هيحاسب على كل شيء وان حاسب فتش من نوقش الحساب عذب اللي هي... اللي اللي هيدخل الجنه بلا حساب ده ليه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ورجل ها اعطى صدقه فلا تدري شماله ما انفقت يمينه يعني انا ماشي كده فحد محتاج قمت مطلع جيبي فيه ورقه ب 200 وورقه ب 100 وورقه ب 50 وورقه ب 10 وورقه ب 5 وورقه بجنيه انا ما اعرفش هو خد انهي ورقه شمالي دي ما هيش عارفه يميني طلعت ايه فربنا يديله ايه في ظل عرش الله يعني ايه من عامل الله بلا حساب عامله الله بلا حساب يبقى اللي عايز ربنا يدخله الجنة بلا حساب يا عم ربنا بلا حساب مش قضية ربنا لو عندي 17 ركعة في اليوم ولو عندي 30 يوم صيام في السنة ولو عندي 2.5% من فلوسي ولو عندي حجة في العمر ده كده ب... انما اللي بيعامل ربنا بلا حساب انا يا رب حياتي كلها ليك الله يعامله بلا حساب من معاني اسم الله الحسيب كله بحسابه يعني ايه كله بحسابه اسم يحببك في الطاعة يفتح نفسك للعبادة يعني ايه كله بحسابه يعني انت مروح بيتك مثلا انت دكتور انت مهندس انت صنايعي انت نجار لقيت واحد بيتصل بيك وانت تعبان انا عايزك في تعالى ننزل مثلا اجي لك العياده تكشف عليا او انا عايزك في ما تعمل لي مكتب لو نجار فانت بتقول له انا تعبان قال لك انا هديك 10000 جنيه في الشغلانه دي او في الموضوع ده هتنزل جري انا جاي لك حالا اقول ايه كله بحسابه الداعيه لو استشعر ان الدرس ده مدفوع الاجر مدفوع الاجر من الله من الملك سبحانه وتعالى لو جاله درس في قناه فضائيه هيفرق بينه وبين درس في ابعد عزبه تبع ابعد قريه تبع ابعد مركز في الدنيا كلها كله بحسابه لو انت مستشعر كله بحسابه والفجر جدا وانت دايخ وتعبان يا عم صلي في البيت ونام وخلاص كله بحسابه هتنزل الوقت هتاخد 27 ضعف كله بحسابه لو انت مستشعر كله بحسابه بعد اربع ركعات تراويح ضغط بقى و... يا عم روح وابقى كمل في البيت كله بحسابه هتقعد هتتحاسب العداد بتاعك شغال طول ما انت شغال احساس اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام سماه الاحتساب انك تحتسب في الصيام كل لحظة عطشت فيها كل لحظة جعت فيها كل لحظة ارهقت فيها كل حاجة كان نفسك فيها وامتنعت فيها عشان ربنا انك تحتسب في صلاتك كل حركة لايديك ورجليك وظهرك وكل ذكر وكل خشوع الاحتساب على الله معاني اسم الله الحسيب معاني كتير جدا وخطيرة جدا ولكن يعني النهاردة ال ال الكلام طال بينا فبإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن اسم الله الحسيب المرة الجاية بإذن الله اخواننا معاهم ست مصاحف مش عارف مين بقى مين ياخد المصحف ده ويختمه في اسبوع اسبوع طب خد خد يا كريم مين ياخد المصحف ده ويختمه ايه ده محدش ياخد المصحف ده ويختمه يا اخوانا في ايه ولا انتوا بتختموا في ثلاث ايام فالموضوع بالنسبه لكم بسيط ولا ايه طب مين ياخد المصحف ده يختمه في ليله طب مين ياخد المصحف ده ويجاهد في, في, في سوريا يطلع على سوريا يقاتل في سبيل الله يا عم ده رجاله مسجد الصديق ده طلعوا يا عم مش ده بنحسبكم ابطال طب خلونا في اسبوع وامرنا لله نرجع تاني ايه يا اخوان خد يلا يا عم طب نعمل ايه يا شيخ احمد انت عارف الدنيا انا عامله ايه ايه يصوم بكره مين ياخد المصحف ده ويصوم بكره يا اخوانا الشيخ احمد جلال بيقول لكم يصوم بكره الناس الناس هنجت ولا ايه خد طب هو لسه مصحفين بقى نعمل ايه طب طب اختار بقى حضرتك والشيخ عبد العزيز
وانا وانا اخ اديك حبيب قلبي آه.
الشيخ عبد العزيز
طب حاضر حاضر ه- هقول المصحف دوت واقول لهم عليه ايه طب آه، الشيخ عبد العزيز ده الشيخ عبد العزيز ده طب خلاص بس في يختموا في اسبوع اه ده الشيخ عبد العزيز مش مجتهد ما شاء الله عليه طب هو مجتهد احنا عايزين واحد مش مجتهد نشجعه عموما يا جماعه اي حد رفع ايده اتدبس خلاص يختموا في اسبوع برضو ان شاء الله طب اتفضل ربنا يبارك فيكم يا رب يعني احد الشباب بيقول في ناس قافله على العربيات بره بس هو ما قالش رقم معين او اسم معين فاللي راكن صف تاني او تالت يعني ايه يخرج كده يطلع العربيه سددكم الله يا اخواني وجزاكم الله خير